بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ازيكم يا جماعة كل سنة وانتم طيبين يعني ها شادين حيلكم أخبار رمضان إيه وتاني يوم يا ترى الهمم عالية والناس كده حاضرة بهمة عالية واخدين نية وبذلين جهدكم فاكرين أفكركم بسرعة فاكرين ثواب رمضان قلنا امبارح ست حاجات خليكم فاكرينهم كده واكتبوهم عشان كل ما النية تهبط كده تبص على الست حاجات دول فتعلى فاكرين الست حاجات أول واحدة مغفرة الذنوب اثنين العتق من النار ثلاثة كنوز من الحسنات اضرب في سبعين على طول الحسنات أربعة إجابة الدعاء للصائم عند فطره دعوة لا ترد خمسة اللي قلناها ويعني وعمالين نأكد عليها ليلة القدر خير من ألف شهر بنستعد لها من النهاردة ستة والأخيرة فرحة الله بعباده الصائمين ست حاجات ثواب رمضان واتفقنا ان احنا هنحط لنفسنا كلنا كلنا نتحرك كده كتلة واحدة شعار لينا كلنا كل اللي بيشوفونا وبيشاركوا معانا هنا في التلفزيون او الشباب على النت كلنا ماشيين بشعار واحد ايه هو سأعبد الله كما لم أعبده من قبل هبذل كل جهدي يا ترى النهاردة ده أكثر يوم عبدت فيه في تاريخك ما هو عشان ننفذ الشعار يعني والشيء الثاني اللي اتفقنا عليه ان احنا هنعمل جدول وقلنا الستات هم اللي هيسطروا الجدول ده ويدوه للرجاله ويحطوه في البيوت وفي العمارات جدول من ست حاجات هنحافظ عليهم لان هم دول الست حاجات الاساسيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ عليهم في رمضان الصلوات الخمسه بجماعه حتى الستات في البيوت يصلوا جماعه مع بعضيهم اثنين صله رحم او بر والدين ثلاثه صدقه يوميه أربعة دعاء يومي خاصة بالعتق وإن نهضة الأمة دي تحصل على أيدينا خامس حاجة واللي اتفقنا عليها ختمة قرآن في صلاة وانت بتصلي سواء في تراويح او انت بقى مع نفسك تختمي القرآن تمسكي المصحف وكل يوم لغاية ما تختمي القرآن اخر حاجة ان كل يوم تعمل عمل ايجابي وقلنا زي ايه العمل الايجابي دون قعدنا نقول بقى تاخد بايد واحد تصلح في المجتمع اللي يقدر يعمل حاجة يعملها طيب حلقة النهاردة فيها ثلاث حاجات يا جماعة حلقة النهاردة فيها مقدمة عن عظمة النبي في دقائق معدودة عشان كل يوم كده نذكر نفسنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين حلقة النهاردة هتتكلم عن العالم قبل النبي كان شكله ايه العالم يوم مولد النبي الدنيا كان شكلها ايه ثالث حاجة في حلقة النهاردة مولد النبي واسم النبي ونعيش مع ال... يبقى دول مواضيع حلقة النهاردة تعالوا نبدأ بال... بالنقطة الأولانية يعني لقطات كده من تذكر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم أنا في آية يا جماعة بحبها قوي وبتأثر في الواحد قوي والواحد وإحنا هنا في المدينة وجنب المسجد النبوي زي ما بقول لكم بيننا وبين بيت النبي 300 متر فالواحد بيتذكر الآية دي وبتأثر فيه قوي بتقول إيه الآية بتقول واعلموا أن فيكم رسول الله الواحد وهو بيسمع الآية دي واعلموا أن فيكم رسول الله هو رسول الله فينا هو فينا رسول الله رسول الله يعني مات وبيت النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي هنا فازاي يعلموا ان فيكم رسول الله يمكن الايه دي بتكلم الصحابه لا يا جماعه ده القران ساري لكل زمان ومكان الايه دي بتكلم المسلمين في كل عصر وزمان طب ما ازاي يعلموا ان فيكم رسول الله فيكم بسنته فيكم باخلاقه فيكم باللي سابه فيكم فيكم بالميراث العظيم اللي تراه لكم ليوم القيامة فيكم رسول الله دي مش بتتكلم حقبة من الزمن ولا بتتكلم عدد قليل اعلموا ان فيكم رسول الله مستمرة ومستمرة ومستمرة على طول اعلموا ان فيكم رسول الله مدى الزمن لانه ترك رصيد غني قوي قوي قوي للبشرية النبي سايب رصيد عظيم جدا غني جدا للبشرية اديكم مثل قد ايه فيكم رسول الله والرصيد الغني اللي هو سايب سايبهم لنا مثل عجيب قوي انتوا عارفين المشاهير سواء بقى سياسيين ولا عظماء ولا اي مشهور في الدنيا الناس اللي بتفهم وناس مديري الاعمال وناس بتوع الماركتينج والحاجات دي يقولوا له حاجه مهمه قوي يقولوا له اوعى تظهر كتير عارفين الحكايه دي ولا ما تعرفوهاش مش عارف الناس المشاهدين يعرفوها ليه عشان ما تتحرقش ليه تتحرق لانك لما تظهر كتير الصوره البراقه اللي الناس شايفاها عنك هتروح ليه لان انت بشر فلما تتعامل مع الناس كتير وتظهر في الناس كتير هتبان نقائصك لانك بشر فهيبان اخطائك فهبتك بين الناس والاعجاب بتاع الناس بتاعك هيقل مش كده بيقولوا لكل المشاهير ايا كان مشاهير بقى سينما مشاهير عظماء سياسيين قادة عسكريين اعلاميين ما تظهرش كتير وما تحتكش بالناس كتير الا واحد بس هو اللي بيقول احتكوا بيه صلى الله عليه وسلم وهو اللي يقول تعالوا نتعامل مع بعض كتير وكل ما تحتك بيه تحبه اكتر وكل ما يعيشوا معاه يحبوه اكتر ويجنوه اكتر وهبته تزيد اكتر انت متخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيد يا جماعه مفيش حد في الدنيا كده مفيش حد لان احنا بشر وهو بشر بس ما شاء الله على الكمال كل ما تحتك بيه تلاقي يا سلام على الاخلاق تلاقي كذا عشر اهل الصفه فقراء المسلمين سكنهم جنب بيته ما خلاهمش يسكنوا بعيد في عشوائيات في حتت بعيد سكنهم جنب البيت فاحتكوا بيه عشر سنين فازدادوا حبا ليه وازدادوا اجلالا ليه وازدادوا تقديرا ليه احتك بيه جيش المسلمين اللي راح يفتح مكة عشر تلاف واحد عاشوا معاه شهر كامل فحبوه زيادة وما لقوش ولا حتة ناقصة فيه احتك بيه جيش المسلمين اللي رايح يفتح تبوك 30 ألف احتكوا بيه فازدادوا حبا ليه وتقديرا ليه وهيبة ليه احتك بيه المسلمين يوم حجة الوداع 100 ألف ويركب فوق الجمل عشان كلهم يشوفوه ويقول لهم خذوا عني مناسككم بصوا عليا كويس وانا بعمل وقلدوني وهو اللي يقول بلغوا عني انا عايز الناس تعرف عني انا انا ما عنديش حاجه اخبيها بالعكس كل ما هتعرفوني اكتر تحبوني اكتر وهو اللي يقول ليبلغ الحاضر الغائب وهو اللي يقول صلى الله عليه وسلم علشان ممكن تبلغ عنه فتجامل فيقوم قايل لك ايه من كذب علي متعمدا اوعى تبالغ وتقول ده انا لقيته ولقيته ده حاجات ما حصلتش من كذب علي متعمدا فليتبوأ موقعه من النار اوعوا تبالغوا عني فجت كل الاخبار عنه زي ما حصلت عظيم في كل حاجة عرفتوا ليه صلى الله عليه وسلم حتى يا جماعة حتى في عين زوجاته خلي بالك كلنا نقدر نتجمل قدام الناس بس انت عارف انا وانت يعني في البيت مراتك تشفاك على الشقة يعني هتروح فين من مراتك يعني يعني تجمل في الشارع زي ما انت عايز لكن جوه البيت يا حبيبي كلنا مكشوفين ومراتك اكتر واحدة هتكشفك لانك مش هتتجمل مين اكتر واحد يشكر فيك يا رسول الله مراته خديجة تقول عنه كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل احنا بنتكلم عن رسول الله يا جماعة نتكلم هنا عند بيته انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب ده انت بتعمل وبتعمل وبتعمل وعائشة بعديها بعشر سنين تقول عنه كان خلقه القرآن هو ده حتى اعدائه حتى اعدائه انا هحكي لك لقطة تعرف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة النبي هرقل ملك الروم القوة العظمى في العالم عرف ان في واحد من البلد اللي فيها محمد صلى الله عليه وسلم موجود في في بلاد الروم اسمه أبو سفيان مين أبو سفيان ألد أعداء النبي في ذلك الوقت فقال لهم هاتوهولي هيحصل لقاء هيتكلموا فيه عن النبي مين اللي بيتكلم ملك الروم وبيسأل عنه مين ألد أعدائه هيقولوا إيه تسمع كده الحوار قال فكيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب قال فهل يكذب قال لا قال فهل يغدر قال لا قال فهل أصحابه يزيدون أم ينقصون قال يزيدون قال فهل يرتد منهم أحد سخطة منه لما تعاملوا معاه لقوه مش قد كده فسابوه قال لا فختم أبو سفيان وهرقل فقال فبماذا يأمرهم طب يأمرهم بإيه فقال أبو سفيان يأمرهم بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الرحم فقال هرقل إن كان هذا الرجل كما تقول فسيملك موضع قدمي هذه والله يا جماعة تاريخ العظماء يعجز ان يجيب شهادة زي دي من ألد أعدائه مفيش في تاريخ العظماء حد اتشهد له من أعدائه مثل هذه الشهادة عرفت احنا بنتكلم عن مين عرفت ليه صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد آدم ولا فخر انا مش بفتخر دي الحقيقة انا سيد ولد آدم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كان في طفل لطيف جدا بيقول لأبوه يا بابا هو ليه كل ما ربنا يجي اسمه يذكر معاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومفيش حد من الأنبياء زي كده مع ان كلهم عبدوا ربنا زي فقال له يا ابني لأن ما حد صلح في الأرض زي محمد صلى الله عليه وسلم ما حد صلح الأرض زيك يا رسول الله دي كانت المقدمة ندخل في الموضوع الثاني ايه الموضوع الثاني تعالوا يا جماعة نتفرج على العالم يلا نبدأ يلا نبدأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف الارض عاملة ازاي هنبدأ من فين نتفرج على العالم وبعدين ندخل على الجزيرة العربية وبعدين ندخل على مكة وبعدين ندخل على مولد النبي فاهمين هنمشي ازاي النهاردة طب يلا نشوف العالم الدايرة الواسعة قوي مين في العالم دلوقتي العالم بتسيطر عليه قوتين عظمتين امبراطوريتين في منتهى القوة امبراطوريتين عظيمتين الفرس والروم هما دولتين استعماريتين مسيطرين على اغلب العالم والظلم انتشر قوي قوي ظلم شديد والضرائب رهيبة والتفرقة العنصرية بينهم وبين الشعوب اللي بتحتلوها رهيبة اضطهاد عرقي واضطهاد ديني والظلم انتشر ومش كده وبس ده الناس بقت عايشة في فقر شديد جدا جدا جدا وهم عايشين في غنى شديد جدا جدا جدا واللي غطى على ده كله ان هم عايشين في حالة من الطرف الشهيد اختفى الحق والعدل وعايشين في طرف شديد وملذات وشهوات لدرجة ان انتوا كنتوا تسمعوا وبتشوفوا ان هم يعملوا مسابقة كبيرة بين اسد بيصارع انسان ويضحكوا لغاية ما الانسان يموت طرف شديد ومفاسد شديدة اما الفرس فتستطيع انك تقول ان لم يشهد العالم نظام طبقي طبقة عالية قوي وطبقة وضيعة قوي قوي قوي زي ما كان موجود في فترة الفرس طبقة اسمها طبقة الأكاسرة أو الملوك وطبقة اسمها طبقة الكهان وبعدين شعب مطحون تعبان لا يساوي شيء بيقول لك لم يشهد العالم نظام طبقي كما كان موجود في القرن السادس الهجري احنا النهاردة سنة 570 ميلادية احنا بنتكلم على يوم مولد النبي دي الدنيا كان شكلها ايه يوم مولد النبي نظام طبقي شديد يستهان فيه بقيمة الانسان الانسان ملوش قيمة اما اوروبا فلم تشهد اوروبا في تاريخها فترة فيها جهل او امية او يعني ضياع لقيم الناس حتى المرأة بيقولك كان بين المثقفين في اوروبا بحث بيتقال فيه هل المرأة انسان ام حيوان وهل فيها روح شيطان ام روح انسان وهل من حقها انها تجد ولا مش من حقها انها تتملك شيء وكان مسألة تعدد الزوجات مفتوحة بأي عدد لأن المرأة أصلا ملهاش قيمة متخيل العالم كان شكله إيه في مؤرخ إنجليزي اسمه ويلز بيقول كلمة عجيبة قوي بيقول إيه بيقول لم يشهد العالم في تاريخه فترة أظلم ولا أسوأ ولا أكثر يأسا في المستقبل من القرن السادس الميلادي وبيقول إن العالم أصابه الشلل الكامل وبيقول ان اوروبا كانت اشبه بجثة رجل ضخم مات والجثة تعفنت ده, ده مش كلامي ده كلام مؤرخ انجليزي اسمه ويلز بيحكي عن الوقت اللي اتولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك العالم كان عامل زي راجل مشلول غير قادر على الحركة وويلز بيختم كلامه بيقول حتى ظهر محمد نبي المسلمين نطلع بايه ما احنا مش بنحكي حدوته بنطلع بحاجة ها يا جماعة انه ان اصعب وقتنا الحالي ولا وقت النبي صلى الله عليه وسلم هو تصدق كان أصعب أصعب بكتير هو ابتدى من الصفر احنا عندنا 100 أساس نبتدي عليه شايف الدنيا كانت عاملة ازاي هل فهمت الآن ان احنا ليه بنقول اوعوا تيأسوا يا جماعة في أمل كبير ان بلادنا تتصلح اوعى تقول ما عادش فيه فايدة وكل واحد يحط ايده على خده ويقول اصل ما عادش فيه فايدة ابذل مجهودك في أمل في أمل وتعلم من النبي خلي بالك ابتدى وحده وبعد 20 سنة هيغير وجه الأرض 20 سنة بس بس 20 سنة من الجهد والتضحية والتخطيط والعلم والعمل والبذل شفت الدنيا كانت عاملة ازاي مضلمة ازاي ها هل فهمتوا الآن معنى قول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شفت الدنيا كانت محتاجة النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه بس أنا عايز أقول حاجة تانية مهمة في الحتة دي يا جماعة خلي بالكم ان الفرس والروم كل ما تقرأ في كتاب يقول لك كانت هذه الفترة هي أسوأ فترة ودي كانت خبرات يعني ماجنة فاسقة ضائعة كل الكتب الإسلامية مع احترامي لكل اللي ألفوها بتتكلم عن خبرة الفرس والروم بالطريقة دي بس أنا مش موافق قوي على الكلام ده لأن يا جماعة بالعقل كده لو كانوا هم ضايعين ومنهارين كده طب ازاي وصلوا اللي هم فيه ده ما ينفعش اصل ربنا له سنن في كونه ما حدش يكبر ويبقى امبراطورية عظيمة الا لو كان عنده مقومات ان هو يقوم طب ما ايه اللي حصل اللي حصل ان تعاقبت الاجيال على الفرس والروم لغاية ما وصلوا ان هم انهاروا وان كل حضارة في الدنيا لها بداية ولها نهاية والنهاردة كان نهاية الحضارة دي 570 ميلادي وبالتالي يا جماعة ففي اللقطة اللي هيتولد فيها النبي كانت حضارة الفرس والروم في أسوأ لحظاتها بس مش معنى كده ان هي طول عمرها كانت كده مرت بمنحنى عليت ووطيت وطيت وطيت لغاية ما بدأت تسقط فأرسل الله تبارك وتعالى منين أرسل الله من صحراء مكة من المكان اللي احنا عايشين فيه دون من يقيم نهضة للأرض على الحق والعدل خلي بالكم الفرس والروم وقعت ليه عشان غياب الحق والعدل ودولة والمسلمين قاموا على ايه على الحق والعدل وتلف دورة التاريخ واحنا نقع تاني لما ضيعنا الحق والعدل وتقع وتقوم اوروبا تاني شوفوا شوفوا كيرفات التاريخ عامله ازاي وتقوم اوروبا تاني لما رجعت عندها حق وعدل مش معنى كده ان انا موافق على كل حاجه في حضاره اوروبا فيها حاجات ماديه رافضينها لكن انا بحكي الكلام ده ليه ليه قلت لكم انه ما تقولوش كل حاجه كانت غلط في حضاره الفرس والروم عشان يا جماعه لو قلنا كل حاجه غلط وكل حاجه ماجنه وكل حاجه احنا ضدها يبقى احنا بنقول عايزين صراع حضارات عايزين نتخانق ويطلع شبابنا يقول عايزين نعمل نهضه عشان نحاربهم ونكسرهم لا يا جماعه هو الموضوع مش كده احنا عايزين نهضه عشان نحترم نفسنا لكن بنقول انك مش هتلاقي في القرآن كلمة اسمها صراع حضارات لكن هتلاقي في القرآن دايما كلمة ايه تدافع ولولا دفع الله الناس بعض يعني ايه تنافس تنافس غير صراع معلش حتة طويلة شوية وطولنا فيها لكن اللي انا عايز اقوله ان حضارة الفرس والروم وقعت لما ضاع الحق والعدل واللي انا عايز اقوله كمان ان مش هدفنا ان احنا عايزين نقضي على اوروبا ابدا احنا عايزين نتعايش مع الحضارات بس الاول ننهض ونحترم نفسنا هل ندخل على اللي بعد كده ايه اللي بعد كده شفنا العالم تعالوا ندخل على الجزيرة العربية الجزيرة العربية عاملة ازاي قبائل متصارعة القوي يأكل الضعيف فرقة شديدة صراع شديد كراهية شديدة بين بعضهم قطع طريق وياما اطفال ابرياء ولاد عائلات وهم مسافرين من بلد لبلد لان مفيش امان اتخذوا عبيد وادعوا في بلاد تانية زي زي زيد بن حارثة اللي كان بعد كده زيد بن محمد مفيش امان واعتداء على القبائل قبيلة تروح تعتدي على قبيلة تانية لغاية ان في بيت شعر دمه خفيف قوي يقول لك ونعتدي على بكر اخانا ان لم نجد الا اخانا ما مش لاقيين حد نعتدي عليه فنعتدي على بكر وبعدين يقوم قايل كلمة يقول ومن لا يظلم الناس يظلم خلي بالكم ده شعر العرب بتفتخر بيه يعني الاعلام العربي كان بيروج الكلام ده اللي ما يظلمش الناس هيتظلم اظلم يا جدع تخيل الوضع كان عامل ازاي طيب دون طب الدين كان عامل ازاي الدين كان عامل يا جماعة ان انت عندك الاف الالهة من الاصنام الكعبة فوقيها 360 صنم واحيانا مش الاصنام بتكون منحوتة يروحوا يجيبوا كده صخرة مربعة يقول لك ده الاله بتاعي يا عم دي صخرة مربعة يعني ما حتى مش منحوتة يعني ما فيهاش تضاريس يعني هي هي دي الاله بتاعي وكانوا يعملوا حاجات عجب قوي يجي مسافر فهو بقى الاله بتاعه كبير قوي مش هيعرف ياخده معاه وهو مسافر في الشنطة يعني فيقوم طالع في الصحراء يدور له على ثلاث احجار كده ويستنضف يستنضف حجرة ويقول خلاص ده الاله بتاعي لغاية ما ارجع ويقعد ده يقعد فيه طول السكة واول ما يرجع يقوم رميه بقى ويرجع ايه يا عم ده واحيانا علشان الاله بتاعه بعيد والدنيا شتاء فهيبرد قوي لو راح للاله بتاعه فيعمل اله من عجوة ويحطه في البيت عنده زي سيدنا عمر بن الخطاب لما عمل وبعدين يجي بالليل بقى الساعه 2 بالليل مفيش ثلاجه فيجوع قوي فبقى يقعد بقى ويقعد يقاوم مش ح... لا ما ي... ح... معقول اكل الاله ويقاوم وبعدين في الاخر بقى مش قادر بقى جعان قوي يقوم واكل ال... الاله وبعد كده يخش الحمام طبعا وايه و... ويصحى تاني يوم يعتذر ويقوم عامل اله ايه ده حتى سيدنا عمر اتسال قالوا يا... يعني يا امير المؤمنين اما كان عندكم عقل قال نعم كان عندنا عقل ولكن لم يكن عندنا هدايه الهدايه هدايه ربنا سبحانه وتعالى ف... فشوفوا الدنيا كانت عامله ازاي طب المراه كانت عامله ازاي في الجزيره العربيه المرأة والله كانت مسكينة اولا هي ليس لها اي حقوق مالية يعني يعني هي ما فيش حاجة اسمها تمتلك ما فيش حاجة اسمها لها ميراث يعني ايه ميراث خلي بالكم الاسلام جه جاب ثورة يعني ايه كلمة ميراث مال اترث ازاي ده مش ده مش كده وبس ده كانوا في الميراث يقسموا المرأة يعني ها عندنا حتة ارض الراجل مات عندنا حتة ارض قسم يا جدع مين اخوه هياخد دي طب وعندنا ايه عندنا واحدة ست طب ها مين هيرث انت متخيل المرأة بتتقسم زيها زي بقية الحاجات إلا بعض الشريفات في مكة مش كل مكة كانت كده يعني السيدة خديجة ما كانتش كده بعض العائلات الشريفة وبعض السيدات الشريفات زي أمينة بنت وهب زي خديجة بس مش كل الدنيا كده ومش كل الجزيرة كده الأصل لا ده في أكتر من كده الوقت انت متخيل عملية الوقت دي كانت عاملة ازاي تخيل ان هناك من الصحابة قبل الاسلام من وقت سبع بنات وكان يبكي بعد الاسلام بكاء شديد انا عملت كده ببنتي تخيل ان هم كان من القسوة يستنى لما البنت يبقى عندها ست سنين عشان تبقى واعية انا بس بوريك النبي جه في وقت شكله ايه اوعى تيأس يا جماعة اوعى تقول مفيش امل اوعى تقول يا عم ده بلادنا اصلاحها مستحيل في امل هنعمل نهضة ان شاء الله ان شاء الله بس خلي عندك امل وتحرك وابذل مجهود وشفت النبي رحمة للعالمين ازاي تخيل شفت شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي على وضع شكله ايه تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه تخيل كان يستنى لما البنت يبقى عندها ست سنين عشان تموت وهي واعية ويقول لامها زينيها عشان اخدها لعمها فتتزين البنت تخيلي يا بناتنا اللي بتسمعونا دلوقتي لو كنت عايشة في الوقت ده من غير محمد صلى الله عليه من غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت هتعملي ايه يعني انا بقول الكلمة دي للبنات اللي بيشوفونا اللي ما تعرفش حاجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اعرفش اذا كانت بتحبه ولا ما بتحبوش تخيلي لو كنت موجودة يوميها تخيلي قبل محمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ها تتخيل يجيبها امها تزينها مش فاهمه يكون هو حفر لها حفره ياخدها ويقول لها بصي في الحفره فتبص فيرميها ويدفن عليها تخيل ان هو كان احيانا يستنوا الام وهي بتولد عند فوهة حفره كده اول ما تولد لو طلع ولد ياخدوه على البيت لو طلعت بنت تترميه تخيل ان احيانا يبقى بيحفر وبنته بتشيل التراب من على من على دقنه شوف الايات خطيره جدا الايات تقول لك ايه واذا بشر احد بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به تخيل الصورة عامله ازاي مستخبي من الناس ايمسكه على هن يعني يخليها عاشه ده في ظلها ام يدسه في التراب ايه رايك شايف القران بيصور كانوا عاملين ازاي شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهيعمل ثوره في عالم المرأة شكلها ايه تخيل بقى بعد بعد 10 سنين من القصة اللي انا بحكيها لك دي لا او بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هيجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم قايل الحديث دون من كان له ثلاث بنات فيؤدبهن ويعلمهن ويرحمهن كانت له الجنة تخيل من فين لفين فيطلع الواحد من المسلمين يقول له رسول الله طب لو عنده اثنين اكيد الراجل ده عنده اثنين يعني عشان كده بيسال السؤال طب يا رسول الله لو عنده اثنين يقول له لو عنده اثنين فواحد بقى يهوش ما عندوش الا واحده فقال يا رسول الله ولو واحده فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم ليه شوفوا النقله شوفوا النقله شفتوا يا بنات شفتوا ستات الرسول شفتوا يعني ايه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وشوفوا ان ولاده هم اللي ماتوا وبناتهم اللي فضلوا عايشين عشان تفضل آية لا البنات البنات البنات وشوفوا لما كانت تخش عليه فاطمة بنته يحضنها ويبوسها في راسها بين عينيها لدرجة ان يوم وفاة النبي اكثر واحدة بكت السيدة فاطمة ما كانوش عارفين ان هو هيموت هي حست ليه لانه ما قدرش يقوم يبوسها بين عينيها تخيلوا انتوا انتوا متخيلين او اهي اهي والله كفايه عليكم يا ستات الحلقه دي تعرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم النقله كانت ازاي اوعوا تصدقوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك او او ما حبكوش او شايفين النبي والنقلة العظيمة كانت شكلها ايه بس شفتوا شكل العالم يا جماعة الوضع كان صعب رهيب قد ايه تاني بقول نفس الكلمة لا لليأس اوعوا نيأس طب تعالوا نتفرج على مكة بقى ندخل قوي جوه مكة مكة عاملة ازاي مكة يا جماعة اوعى تتخيل انها كانت عبارة عن حتة صحراء قاحلة يعني ملهاش اي قيمة منعزلة عن العالم الكلام ده مش صحيح امال ايه امال مكة كانت عاملة ازاي لا مكة يا جماعة كانت مركز تجارة عالمي مكة تجارة العالم بتمر بيها مكة منطقة خطيرة جدا في التجارة في ذلك الوقت انتوا مش عارفين رحلة الشتاء والصيف ايه رحلة الشتاء والصيف البضايع تيجي من الصين تنزل على اليمن تعدي من الجزيرة العربية عن طريق تجار قريش تروح للشام يعني قريش هي الوصلة بين تجارة الفرس وهجوم القوتين العظمطيين في العالم انت متخيل مكان تجارة لان الفرس وجوم ما يعرفوش يعدوا في جزيرة العرب فمين القبيلة اللي متولية نقل التجارة العالمية قريش وبالتالي قريش عاملة ازاي ها ولذلك رحلة الشتاء والصيف ربنا لما بيقولون دي حاجة كبيرة عندهم وبالتالي قريش بقت غنية جدا بقى التجار بتوعها اغنى اغنياء العرب لا ومش كده وبس ده قريش فيها حاجة تانية انها مركز الزعامة الدينية لان فيها الكعبة هنا ابراهيم كان موجود وبالتالي الحج وبالتالي الحج ايه موسم ثقافي وفلوس واقتصاد الدنيا شغالة جامد جدا وحاجة كمان ايه تاني في قريش الندوات الثقافية كلها بتتم في قريش الاعلام كله مكانه مكة ناسيين سوق عكاظ اللي كان الشعراء يجوا فيه والمعلقات السبع وكده المنتدى الاعلامي كله في مكة ومكة هي الحتة الوحيدة الامان في العالم ليه لان العالم الجزيرة العربية كل الناس عمالة تتخطف وقطع طرق ومفيش امان الا مكة عشان عشان هي زعيمة العرب شوف القرآن يقول لك ايه اولم نمكن لهم حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم هي قريش مش عارفة ان هي الوحيدة اللي كانت في امان والناس من حواليها عمالة تتخطف ولذلك يا جماعة قريش وصلت ومكة وصلت لدرجة ان ربنا بيقول لتنذر ام القرى سماها ايه ام القرى دي مكانتها عالية جدا جدا جدا شفتوا مكة عاملة ازاي معلش احنا عمالين نفرش عشان اوريكم البيئة اللي طلع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وق- ومكة فيها حاجة تانية فيها ايه فيها دار الندوة ايه دار الندوة دي دار الندوة دي زي البرلمان الصغير بتاع قريش عملوا برلمان مجلس الشعب قادة القبائل كلها تتجمع فيه ياخدوا فيه القرارات بال- بالاتفاق مع بعض ايه رأيكم الوضع مستقر جدا مش كده هيجي النبي عايز يغير بقى حد هيقبل الدنيا مستقرة احنا مبسوطين كده طب ايه تاني موجود في مكة موجود في مكة حاجة صعبة قوي حوالين الكعبة 360 صنم ليه هي قريش بتعبد 360 صنم معقولة لا امال ايه دول ده كل صنم منهم بتاع قبيلة من قبائل العرب طب وهي قريش حطهم ليه اسمع بقى الحتة الخطيرة دي ليه اقول لك يا سيدي خلي بالك قريش علشان تعمل التجارة بتاعتها والطريق مليان قطاع طرق لازم تأمن الطريق بتاع التجارة بتاعتها بين الشام واليمن صح؟ طب هتأمن الطريق ازاي؟ تعمل اتفاقيات وأحلاف أحلاف يعني إيلاف عرفتوا لي إيلاف في قريش؟ تعمل معاهدات مع كل القبائل إن يا قبائل احفظ لنا التجارة بتاعتنا وهي معدية طب في مقابل إيه؟ في مقابل إن إحنا نديكوا الوجاهة والزعامة كده و... ويبقى لكم مكانة ازاي نحط لكم الصنم بتاعكم فوق الكعبة وكان مكان الاصنام فوق الكعبة على قد يا جماعة كل قبيلة ق- قريبة ولا بعيدة ومكانتها عند قريش ايه ومهمة عند قريش ولا لا فاللي مهم قوي يبقى فوق الحجر الاسود واللي نص اهمية يبقى مش عارف مش عارف فين واللي ربع 300 وس- يعني الموضوع مش ديني خلي بالك ده الموضوع ايه ده الموضوع اقتصادي يعني موضوع 360 صنم دول عبارة عن ايه ده زي اعلام دول محطوطة فوق الكعبة تدي وجاهة وتدي شرف للقبائل وقريش موافقة عشان التجارة بتاعتها والمعاهدات تعدي فاهمين انا عايز اوصل لايه عايز اوصل ان الموضوع اه صحيح هما كانوا بيعبدوا الاصنام بس سر التمسك بالاصنام مش عشان هي اصنام لا يا ما- يا عم ده الموضوع فيه زعامه والموضوع فيه فلوس والموضوع فيه معاهدات وفيه تجارتنا وفيه وضع قريش ولو نزلنا الاصنام دي من فوق الكعبه تجارتنا هتتهز والمعاهدات هتتقطع وزعامتنا الدينيه هتروح طب مين اللي عمل الحكايه دي الشيطان ليه اصل الشيطان يا جماعه عارف ان انت في الاخر فطرتك هتروح للحق لو انا قلت لك الصنم دون ملوش اي قيمة ربنا بس هتقول لي ايه صح يقوم الشيطان يعمل ايه يركب لك الموضوع في مصالحك الاقتصادية حد فاهم انا بقول ايه يقول لك بس مصلحتك فلما جه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا اله الا الله قالوا له لا اله الا الله انت هتبوظ لنا التجاره بتاعتنا انت عايزنا نوقع الاصنام دي انت عارف لو وقعناها المعادات تتقطع ورحلة الشتاء والصيف تبوظ ونخسر فلوسنا ونخسر زعمتنا يعني ايه الموضوع يعني الموضوع يا جماعة ان الشيطان عملها زمان مع قريش وبيعملها لغاية النهاردة بيعمل ايه يحط لك مصالحك في كفة والحق في كفة و- ورغم ان انت لو انت مفيش مفيش تلبيسة مصالح اكيد هتختار الحق لان انت فطرتك عايزة الحق لكن يعملها لك ازاي يقول لك طب ومصالحك لازم تاخد الرشوة دي خد الرشوة عشان هتعيش وعشان المصالح وعشان طب والحق والحق قريش راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له لا ما نقدرش شوف الآية تقول لك ايه شوف الآية وقالوا إن نتبع الهدى معك يعني هو عارفين انه ايه انه هدى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا هتبوظ ذكرتنا فربنا يرد عليهم ويقول لهم أولم نمكن لهم حرما آمنا لدرجة ان ابو جهل راح مرة للنبي قال يا محمد تزعم انه لا اله الا الله قال نعم قال يا محمد لو اعلم انه لو اعلم انك صادق لاتبعتك ولكنك كذاب فالنبي صلى الله عليه وسلم خد الكلمة ومشي فابو جهل جنبه واحد فقام باصص له ابو جهل وقال له ايه اني لاعلم انه صادق ولكننا وبني عبد المطلب فرسي رهان احنا بنسابق بعض حتى جاء يوم وقالوا منا نبي فأنا لنا بهذا هيودوا الزعامة بتاعتنا هيضيعوها علينا انت متخيل ال... انت متخيل الموضوع ايه الموضوع كده يا جماعة اوعوا يا جماعة اوعوا في يوم من الايام الحق يرخص في عينيكم اوعى تحط مصلحتك في كفة وتحط الحق في كفة وتقول مصلحتي اوعى وطلبة تغشوا في الامتحانات وتقول اصل حسقط اصل مصلحتي اصل وتاخد حق غيرك شوفوا المثل اللي كلنا بنعمله شوفوا المدرسين اللي يقول لك سيبهم يغشوا حرام حرام الحق يا جماعه الحق يا رجال اعمال يا ناس يا اللي معاكم فلوس اوعى في يوم من الايام تسكت عن الحق عشان تحافظ على فلوسك اوعوا يا جماعه الحق يبقى رخيص عندكم خلي بالكم قضيه النبي صلى الله عليه وسلم وكل تضحيات النبي والصحابه عشان كانت كلمه واحده يمكن من حرفين الحق خلي بالكم الفرس والروم وقعوا عشان كلمه الحق لما ضاعت خلي بالكم احنا ضعنا عشان كلمه الحق لما ضاعت اول درس قلناها النهارده كان لا لليأس وتاني درس بنقوله النهارده لازم الحق يكبر في عينيك قوي لازم يبقى غالي قوي يا طلبة المدارس يا طلبة الجامعة اذا كانوا الكبار واذا كانت الدنيا بقت المصالح بتاخد من الحق ارجوكم يا جيل يا جديد ارجوكم لازم الحق يبقى غالي قوي لا الحق اغلى شفتوا ال... شفتوا الموضوع كان عامل في مكة ازاي هي دي القصة يا جماعة هي خناقة قريش مع النبي هو الموضوع احنا خلصنا الخناقة كده الخناقة مصالح مش الخناقة ان الاصنام دي بنعبدها لا يا عم ده الموضوع مصالح الموضوع ان دول هم اللي حافظين التجارة بتاعتنا وواجهتنا وقيادتنا لا يا محمد يعني ايه يعني نوقع الحاجات دي عشان ايه عشان الحق حق لا مش عايز الحق ايه رأيكم انا مش قادر اعدي الدرس ده بالله عليكم كل واحد يسأل نفسه دلوقتي ايه نوقف كده نص دقيقة تستاهل اسأل نفسك هل انا بدوس على الحق عشان مصالحي الشخصية كم مرة وزنت وقلت لا مصلحتي مش الحق الكون قايم على الحق يا اخوانا الحق الحق مش بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي دي كانت قضيته ما هو ده الموضوع يا دكاترة يا مهندسين يا اعلاميين اوعى تقول ما انا لازم اقدم كده افلام تجارية للسوق ايا كان اصل هي الدنيا ماشية كده طب والحق طب والشباب اللي هيضيع معلش ما هو اصل اكل عيشي طب والحق طب والحق وصلت يا رب يا رب يكون الدرس اصل الدرس ده هو السيرة اصل هي دي السيرة اصل هو ده موضوع السيرة يا جماعة اصل نهضة البلاد اصل ما فيش نهضة من غير عودة حق من غير ما الحق يبقى غالي في عينينا يبقى مش ممكن يحصل نهضة فهمتوا المعنى دون طيب طب في وسط شفتوا الدنيا بقى صعبة ازاي شفتوا العالم شفتوا الجزيرة العربية شفتوا مكة هتصلح ازاي بقى يا رسول الله هتعمل ايه اه بس خلي بالكم الدنيا مش ضلمه قوي كده بس في ثلاث مميزات مميزات ايه اه في ثلاث فرص النبي هيركز عليهم هيحولهم لنقاط قوه وهم اللي هيكسب بيهم ايه مميزات ايه اصل خلي بالكم يا جماعه في وسط الدنيا الضلمه دي ممكن واحد دماغه تقفل يقول يا عم مفيش فايده مفيش فايده لكن النبي بيدور على الفرص ايه الفرص اول فرصه عجيبه قوي هي مش قريش حاطه 360 صنم والحج كل العرب بتيجي طب ما دي فرصة ان انا اقابل العرب كلهم في الحج واكلمهم وانشر الفكرة في حاجة يا جماعة في علم الادارة اسمها SWOT analysis انك تكتب نقاط القوة بتاعتك والفرص المتاحة وازاي تحول الفرص لنقاط قوة تصدقوا النبي عمل الكلام ده مش انا قلت لكم امبارح هنتعلم من النبي علم الادارة اهو يا سيدي درس في الادارة اهو اي واحد فيكم يا جماعة في اي مكان وزير آه صاحب شركة تقدر تعمل الحكاية دي وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمل شوف ايه الفرص اللي قدامك في وسط الضلمه خلي بالكم ممكن واحد تاني يقوم جاي ويقول ايه يقول ايه موسم الحج دول جايين يعبدوا الاصنام يا عم دي مش فرصه دول ضايعين ويقول مش شايفها لكن النبي شافها وخلي بالكم انتوا ناسيين ان سبب هجره النبي للمدينه انه اتعرف على الانصار في موسم الايه في موسم الحج يبقى هي دي اللي النبي اشتغل بيها ولا لا طب في ميزه ثانيه ايه الميزه الثانيه ان لغة قريش هي اللغة السائدة بين العرب كلهم هي اللغة هي اللغة السيدة بتاعت قريش كل قريش تعرفها تعرفين في التلفزيونات دلوقتي يقول لك كلنا بنفهم المصريين الحمد لله يعني. دلوقتي اللبنانيين المصريين عمالين يعني يتغلبوا يعني كلنا بنفهم اللبنانيين والمصريين يقول لك ليه اصل من كتر ما اتكلموا في التلفزيون بقت هي اللغة اللي كل العرب يعرفوها لكن يمكن بقية اللهجات نبقى صعب شوية لما فالنبي هيستغل الميزة دي ايه ان كل الناس فاهماها طب في ميزة ثالثة خطيرة الميزة الثالثة دي ايه هي ان العربي حر اصل الجزيرة العربية ما احتلتش ابدا فالعربي طول عمره مستقل مش تابع ضايق طعم الحرية ما دقش طعم الذل اصل الذل عمره ما يعمل نهضة عشان كده العربي شجاع لانه حر عشان كده العربي كريم لانه حر هيركز النبي على الصفة دي الحر اللي مش ذليل يقدر يعمل مع بعض الحر من الدليل يقدر يبقى صاحب رسالة لكن اللي ما دقش طعم الحرية هيفضل طول عمره مايع مذبذب مش جدع مش راجل هتركز على دي يا رسول الله هيركز عليها بالله عليكم يا جماعة لو عايزين نعمل نهضة لبلادنا علموا ولادكم الحرية علموا ولادكم الاعتزاز بالنفس تقدير النفس درس مهم قوي يعني ايه تقدير النفس طلع ابنك حر طلع ابنك صاحب شخصية صاحب رأي عشان نعمل نهضة مفيش نهضة من غير دي اللي شخصيته ضعيفة مقهورة المقهور العربي طول عمره مستقل صفحة بيضة الجزيرة لم تحتل قبل كده هيركز النبي على الصفة دي عشان كده طلعوا رجالة وشافوا وشالوا رسالة عشان كده طلع عمار وبلال وطلع أبو بكر وطلع عمر طلعوا ليه أحرار عايزين نطلع الجيل الجاي كده أنا السيرة خطيرة قوي يا جماعة احنا مش بنحكي حواديت السيرة ده احنا بنتكلم في عصب الأمة أوريك ازاي النبي كان بيطلع حتى الأطفال عندهم تقدير النفس بالله عليكم يا آباء احفظوا القصة دي وطبقوها على عيالكم النبي صلى الله عليه وسلم هحكي لك قصة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وحواليه مجموعة من الرجال الكبار بتوع قريش يعني الناس الفخمة بتاعت قريش فايه وكانوا عطشانين وجنب النبي ولد صغير عنده 10 سنين كده ف... فجنب النبي الصح- الناس عطشانة فجت إناء في مية فالنبي صلى الله عليه وسلم واخد ال- الإناء وإيه المفروض هتعمل إيه هتشرب الكبار بس هو جنبه السنة إنك تبدأ بإيه باليمين بص النبي هيعمل إيه بص ازاي بيطلع شخصيات يبص للولد اللي على يمينه ويقول له أتأذن لي أن أبدأ بالكبار شايف تعرف تربي ابنك كده تأذن لي أبدأ بالكبار إيه ده يا جماعة ده أنتوا عارفين إحنا بنعمل مع عيالنا إيه أنت مش شايفه أصلا ده هو مش موجود ده أنت هتدي الكبار من- ده ده عيل ده ده عيل ما ينطقش ده أتأذن لي أهو أهو ده أنا عايزه هو ده اللي إحنا عايزينه تعرف تربي عيالك كده أتأذن لي أن أبدأ بالكبار ويبدو أن الولد كان يعني متربي صح فقال لا لا أؤثر بنصيبي منك أحد ده أنت تديني ودي حد تاني لا يا أنا عايزها يا رسول الله أنا اللي هشرب طبعا الولاد عندنا دلوقتي بسبب ان هم ما عندهمش الحتة دي لو جه بقى حد يقول لهم الحكاية دي كذب بقى ويعمل كده وما يعرفش يرد لا أؤثر بنصيبي منك أحد فينظر النبي الكبار ويقول هذا حقه سأبدأ به اشرب لازم الجيل اللي جاي يطلع كده لو نفسكوا تعملوا تغيير ونهضة لبلادنا لازم أرجوكوا ربوا ولادكوا كده ربوهم كده شوفوا عمر بن الخطاب كان كل الولاد على فكرة في المدينة كده سيدنا عمر بن الخطاب مرة ماشي في شارع من شوارع المدينة هنا تحتينا كده فهو معدي فكانت سكة ف... فالولاد بيلعبوا كده مع بعض عسكر وحرامية فيلاقوا سيدنا عمر بن الخطاب معدي فكله اجري يا جدع عمر بن الخطاب معدي فكله يجري ويهرب ما عدا واحد يفضل واقف مين عبد الله بن الزبير يفضل واقف له كده فسيدنا عمر يبص له كده ولد عنده 10 سنين قال لك قال له ما لك لم تجري كما جرى اقرانك قال الطريق ليس ضيق لأوسع لك ولم أخطئ لأجري أنا ما عملتش حاجة غلط عشان أجري والطريق مش ضيق ما تعدي يا عم حد يعني فنظر إليه عمر وقال هذا سيكون له شأن فبقى خليفة المسلمين عايزين جيل يطلع كده وانتوا يا رجاله يا كبار زي ما قلت لك من شويه الحق وزي ما قلت لك من شويه لا لليأس بقول لك الدرس الثالث النهارده الاعتزاز بالنفس اوعى توطي رقبتك ابدا خليها دايما مرفوعه مفيش نهضه من غير رفع الدماغ طيب شفنا واتفقنا و... شفتوا ازاي النبي ركز على ثلاث حاجات هم دول اللي هيركز عليهم يبقى عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم طب في عندنا اي فرص عندنا ثلاث فرص هنحولهم لنقاط قوه تعرفوا تشتغلوا بقى علم اداره بالطريقه دي يا شركات يا زعماء يا ساسه يا يا وزراء يا شباب يا صغير يا ستات يا اللي عندك مشاكل في بيوتك تعرفوا تشوفي ايه الفرص اللي عندك وتحوليها لنقطه قوه هو ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله شفتوا يا جماعه عايزين تتعلموا اخلاق تعالوا الى مدرسه النبي صلى الله عليه وسلم عايزين تتعلموا اداره تعالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عايزين تتعلموا ازاي تربوا ولادكم تعالوا للنبي صلى الله عليه وسلم شفتوا بقى على خطى الحبيب عامله ازاي طيب نكمل ندخل بقى على مولده شفنا العالم عامل ازاي ندخل على مولد النبي طيب هو اسمه ايه بقى تعالوا نبدأ بالبطاقة الشخصية الاسم محمد صلى الله عليه وسلم مين اللي سماه محمد جده هو ايه اللي حصل جده لما اتولد النبي صلى الله عليه وسلم عمل عقيقة وعزم اشراف قريش واكلهم قالوا له هتسميه ايه قال لهم هسميه محمد فبصوا لبعض كده ايه ده ايه الاسم العجيب ده ما حدش بيسمي الاسم ده قالوا فلما رغبت عن اسماء ابائه ده ما حدش من ال- من الناس كلها اسمه محمد فرد رد كأن الله انطقه قال احببت ان يحمد في الارض من اهل الارض ويحمد في السماء من اهل السماء ألهمه الله تبارك وتعالى محمد يعني ايه محمد يعني ايه كلمة محمد يعني تعالوا نمسك الكلمة يعني إيه؟ محمد يا جماعة يعني الذي يحمد ويحمد الناس تشكره ويحمد ويحمد ويحمد ويحمد على أفعاله الجميلة فمن كتر ما الناس بتحمده ومن كتر ما أفعاله جميلة فيحمد ويحمد ويحمد حتى صار محمدا فهو أفعاله عظيمة جدا فصار بها محمدا من كتر ما الناس حمدته بس هو له اسم تاني أحمد طب ليه تسمى احمد يعني ايه احمد دي صفة تفضيل يعني ايه احمد الحامدين لم يحمد الله احد مطلق مثله فهو احمد زي ما يقول لك حضرة اكبر الحاضرين او يقول لك اعلم العالمين يبقى ده فهو احمد لانه احمد الحامدين مفيش حد حمد ربنا ص- زيه صلى الله انت واخد بالك اسماءه عامله ازاي بس اقول لك حاجه بقى جميله جدا هتعجبك قوي لاحظ حاجه عجيبه قوي ايه هو اسمه في الانجيل ايه احمد ولا محمد احمد ليه مش محمد ما هو اصل حاجه جميله قوي هو الاول يحمد ربنا ولا يحمده الناس لا يحمد ربنا الاول فهو احمد الاول احمد المح... الحامدين فصار محمدا فاهمين ال... الفكره صلى الله عليه وسلم انتوا واخدين بالكم ده الاسم ده احنا لسه ما دخلناش في النبي يا جماعه ده احنا لسه ما عشناش مع رسول الله ده احنا بس بنقول الاسم الاسم لا اقول لك حاجه ثانيه جميله جدا حاجه لطيفه جدا سواء بقى اسم احمد او محمد لاحظ حاجه عجيبه ان النبي دايما دايما متعلق بالحمد يعني ايه له علاقه قوي بفكره الحمد هو يقول لك معي لواء الحمد يوم القيامة ربنا اداله صوت الحمد الفاتحة الحمد لله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شفاعة يوم القيامة ان يسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد لم يحمده بها احد من قبل ايه حكاية الحمد دي كل شوية الحمد الحمد الحمد و- و- ومش كده وبس ربنا شرع له ان كل ما يجي ينتهي من حاجة ينتهي بالحمد لما يخلص الأكل الحمد لله الذي أطعمني لما يرجع من السفر أيبون تائبون عابدون حامدون ايه حكايه الحمد اه لها علاقه عجيبه قوي ايه هي اصل ربنا جمع له معاني الحمد كلها من اول اسمه لغايه افعاله هو الحمد كله ليه يعني ليه الحكايه دي اصل هو يا جماعه خاتم النبيين وربنا يحب يختم كل الاعمال وقيل الحمد لله رب العالمين فلازم خاتم النبيين يبقى اسمه يختم بالحمد وافعاله تختم بالحمد فده دليل صدقه فاسمه دليل على صدقه شوف ال- لا ده في حتة كمان جميلة جدا في اسمه صلى الله عليه وسلم ايه هي الحمد له علاقة بالنهضة ازاي نفسية اللي هيصنع نهضة نفسية عاملة ازاي نفسية متفائلة نفسية مش متشنجة انتوا عارفين ناس من المتدينين دلوقتي تلاقيه عامل ازاي عابس ومكتئب ومكشر ولما يسمع حاجة غلط حصلت غلط في الدين يتشنج ولا بس دي مش نفسية الحامد نفسية الحامد عامل ازاي هادئ مطمئن واثق فاللي عايز يعمل نهضة لازم نفسيته تبقى نفسية ايه محمد صلى الله عليه وسلم شفتوا الاسم طب ناخد الاسم بالكامل حد حافظ الاسم بالكامل الاسم بالكامل هو في ناس حافظه هنا يعني بس احنا نقوله يعني انا بزعل قوي لما الاقي شباب حافظ اسامي مثلا لعيب كوره يجيبه لك بالكامل يعني يقول لك ديوجو ارماندو مارادونا جايب الاسم من ابوه بجده طب تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك محمد اه ولو جدع قوي ابن عبد الله ويقف محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ها آه انا مش حافظ برضه وحش يعني فعدوها لي يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر وفهر ده ابو قريش فاي واحد من اولاد فهر يبقى قرشي واي واحد مش من اولاد فهر يبقى مش قرشي والنبي من اولاد فهر فهو نسبه قرشي طب وفهر من اولاد اسماعيل وابوه ابراهيم شايف نسب النبي صلى الله عليه وسلم طب مين عيلة النبي عيلة النبي جده الكبير قصي ده عمل ايه قصي ده اه ده خطير قصي ده عمل ايه خلي بالك قصي دون ده اللي وحد قريش على فكرة كلمة قريش من التقرش يعني التجمع كلمة قريش يعني ايه قريش تقرش متجمعة مين اللي جمعها جد النبي شفت العيلة عاملة ازاي شايف الزعامة خلي بالك عيلة قائدة فجد النبي قصي هو اللي جمع قريش وهو اللي عمل دار الندوة هو اللي بناها وهو اللي حط قريش كلها تحت لوائه طب ده قصي جه بعديه مين جه بعديه هاشم ده اللي عمل ايه هاشم ده ده اللي عمل راح للفرس والروم واتفق معاهم ان التجارة بتاعت قريش توصل بلاد الفرس والروم وده اللي عمل الاحلاف مع القبائل العربية ده اللي خ... ده اللي خلى قريش تغتني طب ومين جد النبي الثالث عبد المطلب الجد القريب قوي بقى ده اللي حفر زمزم ده اللي حفر زمزم عشان ايه عشان يسقي العرب كلهم شايفين الزعانة والإنسانية في أجداد النبي واخدين بالكم بس خلي بالكم حاجة عجيبة قوي العيلة دي عمرها ما كانت غنية طول عمرها عيلة فقيرة يعني ايه لاحظ النبي طلع في عيلة شكلها ايه النسب عالي قوي عريق قوي عيلة كلها زعامة وقيادة وفي نفس الوقت عيلة كلها إنسانية بس عمرها ما كانت غنية عشان يطلع النبي وفق بين الفقراء مش بعيد عنهم وبين الاغنياء انا عريق زيكم فاهمين اللي شوفوا ربنا تبارك وتعالى يعني ربنا هيئ العالم لمحمد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهيئ الجزيره العربيه للنبي صلى الله عليه وسلم وهيئ العيله وهيئ له اسمه كمان لا اله الا الله على اختيارات الله تبارك وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع في الجو ده طلع في البيئه دي لا هو غني قوي ولا هو فقير قوي لا هو من بيئه متواضعه وضيعه معاذ الله ولا هو من عيله مترفه مترفه غنيه طلع في النص يعني عيلة النبي مش غنية طب مين اللي أغنية فرع تاني من العيلة مين بني أمية أبو سفيان و... آه عشان كده كانوا بيغيروا من عيلة النبي وبي... وعشان كده كانوا رافضين النبي لأن بني أمية أغنية قوي لكن مش محبوبين ليه لأن بني عبد المطلب بيساعدوا الناس وبيحفروا أبار آه طب نطلع بدرس حلو قوي يا ناس يلا أصلكوا عريق لكن فقراء اوعوا تتنازلوا عن قيمكم الطبقة المتوسطة في العالم العربي بتنهار الآن يا طبقة يا متوسطة يا دكاترة يا مهندسين يلا رزقكم على قدكم لكن انتم من على من عائلات عريقة من الأرياف أو من القرى اوعى تتأثر من جواك عشان انت مش غني ده النبي طالع زيك افتخر افتخر ان ده مستواك طب والأغنياء نقول لهم يا أغنياء اوعوا تكونوا زي بني أمية في الوقت ده عاشوا لنفسهم وما خدموش المجتمع فلو خدمتوا المجتمع تبقى غني شكل لكن شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم طالع من جو شكله ايه خلي بالك برضه عبد المطلب جد النبي ده له قصة عظيمة جدا ايه قصته العظيمة ان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي وقف قدام ابرهة فاكرين ابرهة ابرهة لما جه يغزو مكة ابرهة عمل ايه يعني هنمد شوية ابرهة عمل ايه أبرهة وهو داخل يغزو مكة أول حاجة عملها إن هو صادر أموال الناس فكل قريش وسادة قريش قالت لك يا عم ده أبرهة ملناش دعوة بيه الوحيد اللي راح له مين عبد المطلب قال له رجع لي الإبل بتاعتي فضحك أبرهة وقال له أنا كنت فاكر إنك جاي يعني تتكلم عن الكعبة اللي أنا جاي أهدها قال له الإبل بتاعتي لكن البيت له رب يحميه انسى يا أبرهة انسى إنك هتهده مش هتعرف ايه الراجل ده ايه جد النبي ده ايه الزعامه اللي فيه ده وايه القوه الوحيد اللي وقف قدام ابرهه شايف العيله عامله ازاي طيب لا ده في حته تانية كمان يعني جميله جدا في مولد النبي ان ربنا بيقول لقد جاءكم رسول من ايه من انفسكم يعني ايه من انفسكم يعني من بيئتكم يعني من مجتمعكم وحاجه تانية يعني كل حد من العرب حتى الى اليوم النبي له علاقه نسب ولا صهر بيه ازاي جده جده كنانة منين من اليمن وجده إبراهيم من العراق وجدته هاجر منين من عندنا من من مصر وهو منين من مكة وعاش فين في المدينة وأخوال أبوه منين من المدينة وجده هاشم اتدفن فين في غزة عشان كده لغاية النهاردة اسمها غزة هاشم وإيه كمان وأحفاده عاشوا فين في الأردن وفي المغرب العربي وهو عاش فين في جزيرة العرب في أهل الخليج كلهم يحسوا ان هو منهم ايه يا رسول الله ده ده, ده, ده احنا كل ما نيجي عندنا طب ناقص يا جماعة حد شا... وام ايمن مرضعته من السودان وام و... و... وحليمة السعدية مرضعته الثانية من البادية ايه ده يا رسول الله فاضل مين فاضل اهل الشام حمد فاضل اهل الشام وهنا حاجة عجيبة جدا يا جماعة ان اهل الشام هيزعلوا انا مش لاقي لهم حاجة الحقيقة بس الحقيقة يكفي يا اهل الشام ان هو صلى الله عليه وسلم شاور على ارضكم وقال وهم في رباط الى يوم القيامة ويكفي ان امه يوم ما حملت فيه شافت نور طالع من بطنها يصل الى الى ارض الشام لانها ارض المحشر فيعني عشان ما نزعلش بس اهل الشام يعني حتة على جنب كده اتولدت امتى يا رسول الله اتولد صباح يوم الاثنين 12 ربيع الاول الموافق 20 ابريل سنة 570 ميلادية قبل عام الفيل بكام بخمسين يوم أبرهة جاي حاول يهد الكعبة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل معجزة قريش على الجبال وأبرهة داخل وخلاص هيهد والفيل داخل يهد وإذا بطير سرد طير جاي بيلف حوالين الكعبة كل طير في منقاره حجر اسود صغير ينزل على الجندي بتاع جيش ابرهة يصيبه بمرض جلد يحرق جلده يطلع يجري من الحريقة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول إيه ده إيه؟ لاحظوا حاجة يا جماعة الحادثة دي قبل مولد النبي بكام يوم خمسين يوم بس ليه حتة خطيرة قوي نختم بيها ايه هي ان الله تبارك وتعالى لازم الحادثة دي قبل مولد النبي ليه لان قريش عماله تزيت الحقائق على حكاية الالهة والكعبة زي ما قلنا عشان مصالحها لكن لما جت عند حكاية الفيل حكيتها بصدق لانهم شافوا ايه معجزة فكانوا متأثرين بيها قريش كانت متأثرة وكانت بتقول ربنا هو اللي عمل كده ما كانتش بتقول ايه اللات ولا عزة ولا مناء ربنا اللي عمل كده فالجيل اللي طالع اللي منه النبي صلى الله عليه وسلم وهم اطفال كانوا بيحكي لهم حكاية ايه يعني تخيل النبي كده عنده ست سنين دلوقتي وامه امينة بتحكي له فبتقول له ايه وربنا ربنا وحده بعد طير فالطير جه على ابرها فجري وجدك الوحيد اللي وقف قدامهم حاول تتخيل طفل عنده خمس سنين بيسمع الحكاية دي وعينين النبي بتبرق وبيعرف جده قد ايه عظيم ويسأل امه طب ما الاصنام دي ايه فما يلاقيش جواب فيعرف ان دي تغيير حقائق العلماء النفس بيقولوا ان الحقائق كلها بتستقر في اذهان الاطفال لغاية سن ست سنين يا جماعة ابقى احكوا لاولادكم حكايات الحق والخير علشان يطلعوا كده عرفتوا ليه ربنا اختار للنبي المولد دون عرفتوا ليه اتولد بعد عام الفيل عشان يطلع عارف الحقيقة كلها عشان كده لما كبر وجاله واحد وهو بيبيع ويشتري قال له تقسم باللات والعزى قبل ما يبقى نبي قال له تقسم باللات والعزى فالنبي يرد عليه ويقول له ايه ما عبدتهما حتى اقسم بهما عرفت ازاي يا رسول الله من حادثة الفيل شفتوا رب... شفتوا ربنا ملك الملك بيعمل ايه شفتوا ربك بيدبر الكون ازاي والله هينصرنا يا جماعه وتحصل نهضة على ايدينا ويغير حالنا قادر بس احنا نبقى رجالة شفتوا ربك بيهيئ الكون ازاي شفتوا بيطلع النبي ازاي نسب عريق عالم مهيئ اسم جاهز اسمه محمد كل حاجة جاهزة لاستقبالك يا رسول الله وانت يعني صلى الله عليه وسلم والله يا جماعة انا بروح اقف قدام بيته ببقى حاسس ان انا يا رسول الله عايز ابقى في حضنك عايز اقول لك انا بحبك قوي وكل ما بقرا سيرتك بحبك اكتر حتى اسمك حلو كل حاجة يا رسول الله شفتوا يا جماعة حاجة تانية في حادثة الفيل خطيرة جدا ايه هي ان الاحداث العظيمة بتصنع الرجال يعني ايه ربنا اختار ان حادثة الفيل تحصل لان الاحداث الكبرى بتطلع ايه بتطلع رجالة وانا بقول للشباب ده زمن ظهور العظماء لان احنا بنمر في العالم باحداث كبرى من 11 سبتمبر الى الان النبي جه ساعة حادثة الفيل لان ده كان توقيت ظهور العظماء وانا بقول يا شباب التوقيت ده توقيت ظهور العظماء تستعدوا مش عظماء يدمروا الارض مش عظماء يقتلوا هنا وهناك عظماء يرحموا الارض عظماء عقلاء يرجعوا السلام للارض هو ده النهضة اللي احنا عايزين نعملها يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم فضل ايه المولد اخر حتة في المولد المولد عادي جدا يعني ايه عادي جدا أم حملت ولدت يعني إيه؟ يعني مش معجز يعني مش زي سيدنا عيسى خطيرة الحتة دي خلي بالك يعني مش زي سيدنا عيسى سيدنا عيسى مولده إيه؟ معجز سيدنا موسى معجز لما اترمى في, ال... في اليم إنما النبي عادي مفيش معجزة خالص ليه؟ ليه صحيح؟ كان نفسنا يبقى في حاجات غير عادية كده ومعجزات خارقة لا آخر معجزة هي أبرهة من بعد أبرهة ما فيش معجزات خارقة في تاريخ البشرية ليه مضى زمن المعجزات جاء زمن التخطيط والعلم عشان كده أول آية اقرأ خلاص ما فيش معجزات خططوا اشتغلوا و- وربنا معاكم بس ما فيش معجزات مضى زمن الم... عشان كده يا جماعة ما عادش في عصا موسى مع النبي وما عادش في سفينة نوح انتوا المعجزة المعجزة انت اللي بتتفرج عليا دلوقتي المعجزة انت المعجزة رجالة وستات يؤمنوا بالله ايمان عميق ويقرروا ان هم يصلحوا الارض ويعيشوا عشان النية دي فربنا يهيئ لهم الظروف اللي يصلحوا بيها الارض لكن بتخطيطهم مضى زمن المعجزات عشان كده مولده مش معجز وعشان كده يا جماعه الواحد ساعات يتفرج على بعض ال- ال- المداحين او بعض الناس اللي بتحتفل لما يجي مولد النبي او حاجه فيقولوا حاجات ما ينفعش يقول لك مثلا ان من بركه مولد النبي ان كل الستات في مكه السنه دي ولدت ذكور ما ولدتش اناث يا عم ده ده, ده عيب حتى ده النبي ما عاشلوش الا اناث ده احنا عمالين نقول النبي كرم المرأة انت انت مش واخد بالك انت كده خبطت غلط او يقول لك يوم مولده جت السيدة مريم والسيدة اسيا يساعدوا السيدة امينة بنت وهب مفيش مفيش الكلام ده نفرح بالنبي ونمدح و... لكن فما فيش معجزة امال في ايه في مولد عادي تجربة انسانية بشرية عشان تتقلد عشان ينفع نقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة آه شفتوا يا جماعة أنا خلصت دروس كتير قوي مش كده قوي قوي قوي تعالوا نلخص نلخص بسرعة نلخص بقى الحلقة عشان نقول- عشان مش جايين نحكي وخلاص أول حاجة قلنا واعلموا أن فيكم رسول الله صح صح بقى حسيتوها تاني حاجة قلنا العالم قبل النبي طلعنا بكذا درس أول درس سقوط الخطرات عند غياب الحق والعدل تاني درس ان حضارة الغرب مش كلها مرفوضة وان احنا عايزين تعايش بالصدام تالت درس لا لليأس نعم للأمل هنعمل مع بعض رابع درس تكريم المرأة وتكريم النبي للبنات خامس درس اوعى تحط الحق في كفة ومصلحتك في كفة وترجح مصلحتك سادس درس ازاي تحول الفرص القليلة الى نقاط قوة ليك وبعدين اتكلمنا عن مولد النبي وطلعنا كذا درس اول درس نفسية صانع النهضة بيحمد ربنا كتير محمد تاني درس العائلات المحترمة الفقيرة اوعى اعتزوا اعتزوا بنفسكم ثالث درس الأحداث العظيمة تصنع الرجال خامس درس مضى زمن المعجزات الخارقة اخر حاجة بقول للشباب انا داخل معاكم بعد الحلقة على النت علشان على موقع عمرو خالد دوت نت نقعد بقى نتكلم مع بعض نحلل نستفيد ايه من الحلقة دي من الاخبار دي اعادة الحلقة هتبقى موجودة على قناة عين الساعة 4 بتوقيت مكة 4 صباحا وهتبقى موجودة على قناة اقرأ الساعة 6 صباحا عشان الناس اللي في امريكا اقرأ وصلت امريكا فيشوفوها ان شاء الله على قناة اقرأ 6 صباحا بكرة ان شاء الله هنتكلم عن ايه عن وفاة ابوه وامه وجده عن تنقله بين البيوت واثر ده كله عليه ايه عن العمل منذ الصغر وازاي انه اشتغل من وهو طفل واثرها عليه ايه ونعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم نختم وندعي إني داع فأمنوا يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب صل على حبيبنا محمد في الأولين صل عليه في الآخرين صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجمعنا مع النبي في الجنة كما آمنا به ولم نرى اللهم لا تفرق بيننا وبين رسول الله حتى تدخلنا مدخلا اللهم اسقنا من يد النبي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا فرحه بنا يوم القيامة أسعده بنا يوم القيامة يا رب يا رب هل أعتقتنا الليلة يا رب يا رب اعتقنا الليلة اعتقنا الليلة يا ذا الجلال والإكرام مضت علينا رمضانات كثيرة ولا ندري أقبلنا فيها أم لم نقبل ولا ندري هل سنعيش بعد هذا العام أم أن هذا العام آخر عمرنا يا رب إن كان رمضان هذا العام آخر العمر اغفر لنا تب علينا اعتقنا سامحنا يا رب ليس لنا سواك إن تركتنا نضيع إن تركتنا نضيع نستغيث بك يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا أخرجنا من الدنيا على خير نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب يا رب ارضى عنا الليلة سامحنا اعف عنا اغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا سامحنا ارحمنا اعف عنا ابكنا من خشيتك اذقنا حلاوة الايمان رقق قلوبنا ارحمنا ارحمنا نسألك ان تقول للملائكة الان اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لكل من يشاهد ويسمع ويحضر الان نسألك أن نلقاك يوم القيامة فتقول لنا عبادي قد غفرت لكم يوم اجتمعتم تذكرون حبيبي محمد اذهبوا فادخلوا جنتي نسألك الجنة نسألك نعيم الجنة نسألك أن يأخذنا النبي في أحضانه يوم القيامة فرحا بنا يسقين من يده الشريفة شربة هنيئة يقول لنا أنتم أحفادي وأولادي قد فرحت بكم يوم استمعتم إلى قصتي يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تنتهي هذه الحلقة إلا وقد غفرت لنا أجمعين يا رب من أمام مسجد نبيك نسألك بجوار بيت النبي نسألك لا تنتهي هذه الحلقة إلا وأنت راض عن كل من يشاهد ويسمع الآن يا رب يا رب يا رب استجب يا رب هذا ليس بعزيز عليك وليس بصعب عليك أن ترضى عنا جميعا الآن يا رب إن كان يسمعنا ألاف أو ملايين ارضى عنا الآن يا رب برحمتك يا من تعتق الملايين في ليلة يا من أعطيت ليلة القدر لتغفر للملايين في ليلة اعتق ملايين يسمعونك الآن ويدعونك الآن أنت الذي قلت ادعوني أستجب لكم يا رب اجعل هذه النهضة على أيدينا يا رب العالمين آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نشوفكم بكرة إن شاء الله وشدوا حيلكم في رمضان وعيشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على حب الحبيب